السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السكينة ويشرح صدورنا وييسر أمورنا ويجعل في قلوبنا نورا ومن أمامنا وخلفنا وعن أيماننا وشمائلنا نورا أسأل أن يحفظنا وإياكم بحفظه الجميل طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم اللهم غمسة تكون من النعيم المنسي لكل لأواء الحياة وكبد الحياة فأسأل الله أن يحفظكم بحفظه اتكلمنا عن سيدنا أيوب بالأمس واتكلمنا قد إيه إن هو اتغمس في نعيم منسي قصته نفسها هي نعيم منسي لولا إن المواضيع كتيرة اللي عاوز أخلصها معاكم في أول عشرين يوم من رمضان كان نفسي أتكلم تاني عن سيدنا أيوب لكن لو في وقت إن شاء الله هرجع له تاني لأن في ملامح كتير في قصته لم نتكلم عنها وهي من النعيم المنسي وأتمنى أن تكونوا عرفتوا تجاوبوا على السؤال اللي أنا سألته لحضراتكم آخر اللقاء المرة اللي فاتت هو هو نفس السؤال بالمناسبة هل ترضى تاخد عطاء يوسف وفي نفس الوقت تاخد قصته يحصل لك اللي حصل ليوسف وفي النهاية تاخد اللي أخده يوسف كتير مننا ما عندوش استعداد كلنا بنبص فقط إلا ما رحم ربي على العطاءات لا طريق العطاء فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير اليوم هتكلم معاكم في نعيم آخر ربما يأخذ من لقاءين إلى ثلاث عشان نفهم النعيم ده محتاجين مقدمة قبله لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم الدنيا ليها بداية وليها نهاية صح كده الدنيا ليها بداية وليها نهاية أي حاجة في الدنيا ليها نهاية المرض ليه نهاية الفقر ليه نهاية آه، الاختبارات ليها نهاية كل حاجة ليها نهاية آه، حتى لو الموت خلاص حتى لو الموت الحياة كده يعني كل المرضى بيتعافوا أول ما يموتوا تبقى أنت شايفه مشلول شايفه عنده سرطان غسيل عنده كذا ربنا يرفع عن الجميع مجرد ما يموت خلاص هو دخل في سكة تانية خالص والموضوع ما عادش فيه ايه ما عادش فيه مرض الفقر بالموت انتهى الغنى بالموت انتهى لكن الآخرة كل ما فيها يبدأ ولا ينتهي الجملة دي احنا عارفينها لكن قليل من يدخل فيها ويعيشها بتبدأ ما بتنتهيش مش هتنتهي المفهوم ده لو حضرتك استوعبته والله وبالله هيكون من المفاهيم المنسية إن شاء الله هينسيك وهيوديك في حتة جميلة جدا إن شاء الله الدنيا هي مكان للاختبار وليس مكان للمكافآت هو ليه كذا وليه أنا ما خدتش وليه كذا آه أنت بتسأل أسئلة ترتبط بالجوائز والمكافآت مش مرتبطة بالعمل كل سؤال ليه انا ما خدتش ربنا ما استجابش ليا مش عارف ايه الكلام ده ده شخص بيسأل عن المكافأة في حين ان هو المفترض يبقى فاهم القانون صح واخدين بالكم ايه هو القانون القانون ان الدنيا مكان عمل واختبارات مش مكان مكافآت ممكن تاخد فيه حياة طيبة واخدين بالكم لكن مش شرط تاخد الحياة اللي انت عاوزها لان ممكن ما تكونش الحياة اللي انت عاوزها هي الحياة الطيبة الكلام ده مهم جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أنا غريب نزلت الكويت أو قطر أو السعودية أو أوروبا المهم أنا نزلت أي دولة من الدو- الدول دي فأنا كنت غريب الغريب يا جماعة قاعد نازل فيها لمدة أسبوع وماشي بيفكر إزاي وهو فيها بيفكر يشتري قطع أراضي ويبني وبيدنه ينزل بقى رسومات هندسية للفلل والقصور والمناطق ال- ال- الراقية فين والتعليم المهم فين بيدنه يعمل كده لا ليه غريب أو عابر سبيل عابر السبيل ده ممكن يستمتع يطلع الموبايل يتصور هنا صورة يشرب عند المحل ده ياك- ي- في المطعم ده يشرب عند المحل ده عصير وياكل هنا وبتاع اه بيستمتع شوية بس عينه على ايه كل شوية بيبص في الساعة موعد الطيارة جه ولا لا واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان احنا محتاجين نعمل كده محتاجين نعمل كده كل واحد مننا قاعد عنده طموح اللي ماشي على رجله بقى عنده طموح ان يركب تاكس ويكون معاه فلوس فيركب سيارة أجرة واللي راكب سيارة أجرة عنده طموح ان يجيب عربية ملك واللي عنده عربية ملك عنده طموح ان يجيب الموديل بتاع السنة دي فكل يوم في تسابق ده عاوز يسبق ده عاوز يسبق وده عاوز يسبق التسابق ده عشان يقف واحدة من الاتنين اللي بتوقفه ايه هي الموت او الرضا الموت او الرضا السباق ده ملوش ملوش نهاية وربنا خلقك كفطرة عندك شغف انك تسابق الناس ولذلك قال لك وجه السباق ده نتسابق فين يا رب وسابقوا الى مغفرة شوفوا الآية دي بتقول لنا عشان تبقى من نعيم المنسي ان المغفرة دي ت- كأنها موجودة في مكان معين وربنا بقى بيقول لنا ايه كله يجري ناحية المكان ده كله يسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض يلا كله يسارع إلى مغفرة وجنة كله يجري كتير من الناس نسيوا الط- الطريق التنافس ده وراحوا سايبين الشارع ده وبيجروا في حتة تانية وعلشان كده داخلين في إشكالات كتيرة أوي أوي أوي نسأل الله العفو والعافية يا جماعة اللي بيروح مشوار بدون ما بيكون معاه خريطة أو GPS بيتوه صح؟ بيضيع اليوم ومش عارف يوصل طيب واللي اتخلق ومش عارف الخريطة ده هيعمل ايه؟ النعيم المنسي النهاردة اللي عاوز اتكلم عنه هو ملمح أعددته لعبادي يا الله أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مين اللي قعد حبيبك الكريم الجميل الودود الأعلى في كل شيء الأعلى في الكرم الأعلى في الجمال الأعلى في الوسع الأعلى في الغنى الأعلى في الود الأعلى في الرحمة هو الذي أعد بيده يا جماعة الجنة معدة يعني مهيئة إيه اللي باقي التسليم بس إنك تروح تت- تاخد حاجتك تاخد حاجتك والله يا جماعة كل نعمة أخذها منك فهو فرغك لمقصد من مقاصد إيه؟ الدار الآخرة بيفرغك للمقصد الأهم ركز عشان كده الحديث اللي أصل فكرة الدورة والسلسلة يؤتى بأبأس أهل الأرض الراجل ده كان مركز يا جماعة عارفين الراجل ده كان متكئ عليه راضي أبأس واحد اسرح بخيالك عشان تجيبه كان حياته عاملة ازاي ما تقدرش تجيبه الراجل ده كان قاعد بقى ليل نهار يقول ربنا ما بيستجيبش ليا ليه انا عاوز افهم الحكمة هو مش معنى انا ومش عارف ايه يا جماعة الراجل ده كان عينه على الجايزة الراجل ده كل البؤس اللي كان فيه كان عينه على ايه اعددت لعبادي كان منتظر ديت فاحنا النهارده ان شاء الله هنحاول كده ندخل هناك ونروح كده نشوف القصه رايحه فين وجايه منين عشان نتحمل يا جماعه اللي بيحصل في الدنيا ده انتوا عارفين في المقابلات الجماعه بتوعت الموارد البشريه وال HR والحاجات دول يجي في المقابلات وانت رايح تختبر ولا رايح تقدم في وظيفه احيانا يحطوك تحت ضغط ويسالوك اسئله معينه وانت بتقدم في اي كليه عسكريه امنيه ولا بتاع احيانا بيعملوا تمارين شاقه شويه خلاص بدنيه فانت بتتحط تحت الضغط ده ايه اللي بيخليك تصبر انك عارف ان ده اختبار ان هو بيختبرك عشان يأهلك انك تصلح ولا لا فاللي بيتعامل مع قضاء ربنا ان هي اختبارات مؤهلة عشان توصل للدرجة بي... بي... خلاص عينه على النتيجة عينه على النتيجة الله أكبر تعالوا بقى يا جماعة نشوف في واحد عاش سنين طويلة وفي النهاية حلت بيه غصص الموت وأقبل على وداع الدنيا وتخيل إنك في آخر لحظات الدنيا وإذ بك تسمع هذا الخطاب الذي يخاطب مشاعرك ويدفع عنك كل الأوهام والهموم اللي تعرضت ليها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم يا الله احيانا تقعد في اجتماعات وتقعد في لقاءات تحضر يعني جمع معين فرح عزا مؤتمر تكون مسافر في المطار وتجد نفسك لوحدك شعور الغربة بيلتف بيك لا تجد من يسمع ليك أو يقف معاك مفيش حد بيناديك باسمك بكنيتك محدش يعني يعرفك أو تكون مسافر وحاسس بالغربة ومش لاقي حد يدلك على الطريق أو يعينك على الوصول محدش يقولك الطريق منين فبتحس بالوحشة وانت في الوسط ده وانت في المطار ومش لاقي والدنيا تايهة تفاجأ ان في واحد صديق حميم جدا ليك ياخدك بالأحضان ويمسك فيك وياخدك ويوصلك لوجهتك اللحظة ديت بتحكيها الآية من أعظم اللحظات اللي بتمر على إنسان في الحياة كلها اللحظة اللي هينتهي دوره من, دن من الدنيا أنت ليك دور في الدنيا وماشي وهو وأنت ماشي لآخرتك وأنت مش عارف النهايات هتكون إيه وإيه الجزاء اللي أنت تستحقه وإيه اللي هيوصلني وإيه هي نهاياتي فإذا بها الحادي اللي بيصف ليك الخواتيم ويدهشك وتبدأ بقى تتنزل عليهم الملائكة وبتخبرهم وهم في الوداع من الدنيا وهم في الطريق للقبور وهم في خواتيم رحلة العمل واستقبال الحساب تتنزل عليهم وتبدأ بقى تلقي عليهم الخبر الجميل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون العيش مع الحاجات دي والله نعيم منسي تلاقي الملائكة بتقول لهم لا تخافوا مما أنتم واردون عليه خلاص سواء في رحلة القبر ما تخافش سواء في مشاهد القيامة ما تخافش أحداث النهايات ما تخافش كونوا هادئين هانئين مطمئنين آمنين خلاص بقى تبص لنا الأولاد لا تحزنوا على من خلفتم من دنياكم فالموعد الجنان انت خايف على عيالك يا جماعة صدقوني حدش حدش من الناس ديت يعني لو واحد مننا مات وسايب عي- عياله رضع أول ما يموت ويشوف الجنة ولا ليها علاقة بعيالي ليه؟ لأن الذي أعد هذا سيعد رزق هؤلاء سبحان الله وتلك الخواتيم بقى تسمع انت المعنى الكبير بقى نحن أولياؤكم احنا كنا أولياءكم في السنين الطويلة اللي فاتت دي في الدنيا كنا معاكم في المشوار الطويل ده كنا معاكم في رحلة الخواتيم حتى النهاية احنا معاكم ولكم كل ما تريدون من نعيم لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يا الله يا جماعة لو الوداع بالطريقة ديت وإن الو- القدوم على الله هيكون بالنفسية ديت ألا يكفي من الحياة إنك تخرج وإنت مصحوب بالطمأنينة ديت الله أكبر إن يوم يتقال لك نحن أولياؤكم ده من أجمل وأدهش أيامك على الإطلاق إن ربنا ي- خلاص بقى هيتجاوز عن كل أخطائك وهيديك الحياة يا الله سبحان الله وشوفوا مفيش لحظة أفزع على الإنسان من لحظة الموت صح والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا قصة الموت على عباده الطيبين بمشهد مليان جمال حاجة كده يعني سبحان الله تخيل انك عشت عمر طويل من حياتك على طاعة الله بس كان في عناء وكان في تعب وكان في مرض وكان في مشقة وكان في كبد وكان في هموم وكان في فقر وكان وكان وكان وكان كان الحاجات دي بتقلق قلبك ودفعتك كتير للخوف والقلق لكن في النهاية بتاخد المشاهد الآسرة اللي هتسمعها بعد دقايق انت هنا كنت بتعالج سكرات الموت وقاعد وخلاص روحك بتطلع وتفاجأ على مد البصر وفود استقبال كبرى الله أكبر هناك على مسافة من جسدك ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس تخيل دلوقتي تخيلي حضرتك انك على سرير المرض وخلاص روحك بتطلع وهي بتطلع انت شايفة بمد البصر كده في ملائكة من السماء نازلة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة يا الله ده بيلبسوك الجنة من قبل ما تطلع يعني انت هتاخد الجنة كده الله خلاص بقى حتى الكفن الكفن وحنوط من حنوط الجنة ينتظرونك ليحسنوا الوفادة والتكريم وشان يصنعوا المشاهد والخواتيم المدهش ان المرعب وهو ملك الموت يتقلب مبشر معاك يسليك في الوداع ويبشرك بالنهايات بل ويلقي في روعك في الروع مباهج النهايات يقول النبي ويجي صلى الله عليه وسلم ويجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ملك الموت عند رأس حضرتك عند رأسك دلوقتي فيقول أيتها النفس الطيبة يا ده أعلى مدح أنت سمعته في حياتك صادق كان يقول لك أيوة يا عم الشيخ أنت أحسن واحدة في التع... بتعلمينا أيوة يا عم الشيخ ده أحسن مدح بقى المدح اللي أنت نفسك تتمناه إن يتقول لي أما واحد يقول لك أنت أجمل حد بتعلم منه أنت أغنى واحد أنت أك- أكرم واحد أنت أتقن واحد تقول الله ربنا يسترنا والله يا عم الشيخ لكن إن هنا تبقى انت مبسوط انك تسمع ونفسك تسمع ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان يا ما أصل هو كان بيتسابق وسارعوا الى مغفره من ربكم كانت شغلاه هو كان بيسابق هنا بالله عليك ايه اللي فاتك بقى لو خدت ده ايه اللي فاتك هتضيع الحاجات دي كلها عشان شعرك ده انه ظاهر قدام الناس وانت هتضيع الموضوع ده كله عشان العلاقات المحرمة اللي انت مكمل فيها فوق بقى فوق احنا في رمضان يلا استعين بالله بعد المعنى ده بقى ياخد الروح ويبدأ يطلع روح تخرج في أسهل وأبسط وأيسر خروج على الإطلاق فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء عارف وانت بتشرب صوبيا اليومين دول شفت النقطة بتنزل ازاي اه انت برضو روحك هتب بالانسيابية العالية دي آه، املى كوبايه ميه او حط كده يعني بقايا اخر اخر نقطه ميه في كوبايه هتلاقي كده في يعني قطره صغيره كده وتروح مايل الكوبايه دي وشوف القطره وهي ايه الم- بت- بتتدحرج كده في صوره دائريه وهي بتنزم الكوبايه الازاز نازله ازاي شفت المتعه دي السهوله دي اه هي دي سهوله روح خروج المؤمن كتخرج فتخرج كالقطره لما سبحان الله سهلة شوف بقى المشهد اللي جاي بقى ده المشهد ده اللي فات ده ده لو ده جمال اللي جاي بقى إدهاش حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض إيه يا عم ده أنت مشهور قوي ده انت طلعت معروف قوي ده, ده ما كانش ليك صفحه على ده صفحتك على النت اللي كان تقريبا أع- اعلى تعليق انت خدت اربع تعليقات عمر ما في خمس آه، كتابات ليك تم ليه المشاركة فيها والتشهير فيها ده كل ملك بين السماء والأرض طالع الطلعة دي طب عد بقى الملائكة ديت قد إيه لا يحصيهم إلا الله ليه أصل أنت غالي قوي عند ربنا ده أنت غالي قوي أصل موضوع الملائكة ده هم مشغولين من يوم من يوم ما ربنا قال لهم اسجدوا لآدم قال له بس النسل ده ولا الناس الصالحين اللي من ذرية ده لا احنا عندنا مركزين معاهم حياتهم بقى معاهم اصلا الحياة كلها مع الناس دي يا جماعة ده, ده احنا- اول ما يعرفوا انك عامل درس بييجوا يحضروا مش بيحضروا بس ده بينادوا بعض هلموا هلموا الى حاجتكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده ان الملائكة قاعدة تلتمس في الطرقات ماشية اول ما يشوفوا درس وناس متحلقة وبيدوا مجلس على طول يلا تعالوا تعالوا بيحبوا المجالس دي ليه؟ لأن مجالس فيها صالحين يتكلموا عن الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فبيحبوا المعنى ده. وبعدين بقى يجوا لكم في الفجر ويجوا لكم في- مع أول العصر ويشوفوا حاجة متعة يا جماعة متعة متعة. حتى إذا خرجت روحه صلى عليه. روحه بقى اللي هو كان تعبان وكان عنده سرطان وحصل استئصال ومش عارف ايه وهي اتظلمت وكان مسجون وكان وكان وكان روحه وهي طالعه كل ملك بين السماء والارض طب بالله عليكم لو في واحد مسجون ظلم ومات في السجن وبعدين تسرب المشهد ده في مقطع فيديو من باب بس التخيل وترفع على النت وان ابنك ده كل ملك ما بين السماء والارض بيصلوا عليه في الجنازه بتاعته ده يهديكي ده يخليك تزغرطي واخدين بالكم فهو ده يا جماعه هو ده اللي انت تفكر فيه حياتك كلها تكون كده وكل ملك في السماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه كل ملك ما بين السماء والأرض وفتحت له أبواب السماء افتح البيبان افتح انت بتدخل ده معرض الكتاب وانت داخل في أبواب للناس اللي اللي معاهم كرنيهات خاصة ومعرض كتاب يعني كلام لا راح ولا جه يعني تدخل مطارات في ناس بيخشوا ايه ال- دول بقى من الباب الايمن دول ناس بقى خاصين بقى دول بيخشوا ايه شغل خاص كده طيب آه، الجنة وأبواب السماء تفتح أبواب السماء أبواب السماء تخيل بقى أنت أصلا ما تعرفش باب السماء ده معمول إزاي أول مرة بقى تشوفه بيتفتح لك ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم عارف يعني بيطلبوا من ربنا إنك تعدي من بابهم الملائكة عارفين اسمك وعارفين حالك يا رب يا رب ام فلان دي تعدي من هنا يا رب تعدي من هنا يا رب تعدي من عندنا ايه يا عم انت كنت بتعمل ايه يا عم انت كنت انت ده انت مش سهل يقول له والله انا كنت سهل وطيب ومسكين وكل حاجه انا بس كنت مركز في اخرتي انا كل همي انا كنت مستحضر آه، ان انا راجع لربنا وان المنتهى كله ربنا وكنت بقول يا رب انا اهم حاجه اخرتي الدنيا من فاتة وكل حاجه في الدنيا هتخلص هي دنيا اسمها دنيا من الدنو لكن انا اهم حاجه ايه الحاجه اللي هدب في الاخر ده اللي كان شاغلني هل بعد هذا الرضا من رضا هل في مشهد ممكن صاحبه يطمن اكتر من كده تيجي المشهد الثالث بقى المتعه يخرج منها كأطيب نفحة مسك وج- وجدت على وجه الأرض على وجه الأرض يا الله على العطر انت ال- انت ده انت ما كنتش عارف تشتري آه، ازازه قد صابع ايدك اصلها غاليه يا شيخ ده ب 300 جنيه وانا عمري وفي يوم من الايام لما كنت بتعمل عمره واحد حط لك كده ايه لقطه ده انك تشم في ايدك وما رضيش تغسل الجاكيت بتاعك ولا التيشيرت بتاعك لمده شهرين عشان ايه بيذكرك بالعطر ده يا عم انت واخد عطر ده انت اهل السماء كلهم يقولوا ايه الريحه الجميله دي مين ده مين اللي طالع ده ده الاخت فلانه كانت في حلقه عاديه خالص الفلانه الباره طالعه فلان الصادق طالع الحقيقي طالع العفيفه طالعه يخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض طب بالله عليكم وانت بس بتسمع اللقاء أو بتسمع ال- ال- ك- كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجرد سماعه بس انت حاسس دلوقتي ان انت اقتربت من نعيم منسي ولا لا حاسس ان انت قربت من النعيم المنسي ولا لا فما بالك عما تعيش للفكرة فيصعدون بها واخدينها بقى وطالعين فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب إيه ده مين الريح ده فيقولوا ده فلان يقولون فلان ابن فلان يا الله بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ده ديت فلانة بنت فلان انتوا يا جماعه انت ما انت لازم يعني انت عارف ان اهل السماء وهم واخدينك ده انت عم والله دي زفه العريس زفه عريس بقى عريس بقى عريس بيتزفى في السماء عروسه بتتزفى في السماء معروفه دي فلانه بنت فلان باحسن اسمائك يا الطهر كله والنقاء كل- كله مفيش بقى تلوث سمعي ولا بصري ولا اي حاجه سمع وتبدا بقى طرود الروح بعد الجوله دي للجسد وتبدا بقى فصول جديده من النعيم خلي بالك احنا لسه بندور على مين يغسلك في الارض وبندور هندفن فين ونذيع دلوقتي ولا نستنى للمغرب وخاله هنستناه عشان جاي من بره وبي... يا جماعه انت ليك الجنازه بتاعه السماء ب- في حته انت في حته تانية احنا لسه مش طلعنا لك اصلا اذن خروج من المستشفى يا الله تبدا بقى الفصول الجديده في النعيم في مشاهد القبر فينادى فينادي مناد من السماء ان قد صدق عبدي فافرشوه من الجنه لينا لينا لقاء فافرشوه من الجنه ده هنرجع له ان شاء الله لو ايه ربنا يسر يعني والبسوه من الجنه ده انت شايف تراب يا عم انت دي عينك انت مع- م- شوفوا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لن تستطيع أن ترتب فوضى الشهادة إلا بإيمانك بالغيب عالم الغيب ده متعة متعة بيخليك يا رب- أنت بس سالي الله أن يعطيك بصيرة أن عالم الغيب عندك يبقى إيه يقترب من عالم الشهادة دايما حاضر قدامك أنت شايف أن هو تراب آه وقلبك شايف أن هو أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة افتح له الباب ده باب إلى الجنة قاعد ما يشوف القصور والأنهار وال... يا جماعة ده اللي بيشوف رؤية ممكن من حلاوتها يقول لك أنا كده من أهل النعيم ممكن أصلا يقول لك هو أنا لازم أصلي التراويح يا عم الشيخ أنا والله امبارح شفت رؤية أنا ما أنا مش مش عاوز أقوم من النوم انتوا عارفين كده في ناس كده ممكن تشوف رؤية كده عشر دقايق ينام يشوف رؤية يقول لك والله ما كنت عاوز أنا أقوم وتلاقي اللي صحاه يعني عاوز يضربه ليه كان عاوز يدنه في الحتة دي وافتحوا له بابا إلى الجنة يقول النبي فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب السهر بتاع امبارح ده السهر بتاع امبارح ورجلك وانت في التراويح اه هي رجلي وقاعد امال تحركها يمين وشمال وتجيب كرسي وتقعدي عشان مش قادره وتحاولي وتضغطي على نفسك ده ده طالع واحد انت بتجمله كل عما رجلك كانت بتوجعك انت كده قاعد ايه ما شاء الله بتاخد بت بتجمل شكل صاحبك يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله يا جماعة هو أنا هستبشر بملك الموت ولا بالملائكة ولا بإيه ولا بإيه ولا بإيه وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد هو ده بقى يومك يا سيدي هو ده يومك يا ستي فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت يا جماعة أنت من جمال المشهد ومن جمال الشخص ده هتقول له إيه يا أخي ربنا يبشرك أنت راخر عشان أنت بشرتني أنا نفسي ربنا يبشرك عشان أنت إنسان جميل فبشرك الله بخير من أنت أنت مين فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير يا عم وشك ده وش ما بيجيش إلا بالخير فيقول أنا عملك الصالح ما أنا يا عم أنت, أنت اللي عملتني يا عم يا عم أنا انعكاس ليك يا عم أنا مرايتك يا عم أنت محسسني إن أنا عملت حاجة كبيرة يا عم أنا أنت سبحان الله فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله يا الله ده شعارك اكتبيها كده كده كنت سريعا ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله اكتبيها خليها في المطبخ خليها على خلفية موبايل خليها اح... اكتبها بماء العينين في قلبك كل شوية ذكر نفسك كنت سريع في الطاعة كنت بطيء في المعصية فجزاك الله خيرا أجمل جزاك الله خيرا ممكن تسمعها في حياتك أجمل جزاك الله خيرا فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله بهذا يديله بابين كده يشوفهم يبص على ده ويبص على ده يقول له شايف ده اه اه ده سبحان الله دي, دي الأبواب دي ده كان بابك لو كنت رحت الناحية التانية شوف بقى ربنا اداك ايه فإذا رأى ما في الجنة هيقول ايه يا رب يا رب عيالي يروح معيط يا رب مراتي ده انا سايبها ارمله مسكينه ومفيش حد ليها وابوها بيكرهها واخوها مخاصمها ومين هيبقى ليها ده الشقه ايجار ويروح معيط صح انت مسكين هيقول ايه قال رب عجل قيام الساعة أنا عاوز بقى الشمس تكور وعاوز الدجال يطلع وعاوز الدنيا كلها تتدربك على بعضها أنا عاوز القيامة تيجي دلوقتي خلاص انا ما انا مش هقدر اصبر على ده ابقى شايف النعيم ده وانا قاعد كده بتفرج لا طب اصل القياء اصل الناس اصل مش عارف ايه والدنيا والاعمار وغزه واللي حصل وفلسطين والسودان وسوريا ومصر والكويت و... انا هموم العالم كلها ما تشغلنيش انا يشغلني حاجه واحده بس انا عاوز اروح المكان ده قال رب عجل قيام الساعه كيما ارجع الى اهلي ومالي يا رب بقى انا عاوز ارجع لاهلي ومالي بس في المكان ده انا عاوز اجي هنا عاوز اروح هنا مش عارف ليه كالعاده الوقت بيسحب هنا برضه سبحان الله فاسال الله ان نرزق الانشغال بهذه الاخره اللي هتخلينا دايما عندنا النعيم المنسي ده دايما نكون نفكر كده ده الفوز اللي مش بعده خساره يا جماعه كل فوز يتبعه خسارة ده مش اسمه فوز لكن الفوز الصحيح اللي تسمع فيه الكلام ده اللي ربيع الأسلامي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني يا ربيع قال له يا رسول الله أكون مرافق ليك في الجنة أسألك مرافقتك في الجنة طب حاجة تانية يا ربيع لا أنا ده أنا هنا طب يا ربيع أنت شاب وصغير أنت شاب عاوز تتجوز أنت مالكش سكن أنت فقير مع الحاجات البؤس دي طب ما تقول عاوز غنى وعاوز كذا يا رسول لا لا لا, لا انا عاوز الاخره انا مركز هناك ما انا هتجوز وبعدين في الاخر هي هتموت او انا هموت هجيب سكن ما انا هسيبه وهو هيسيبني بس هو عايز الاخره فسبحان الله لما ركز في الاخره خد التلاته بعد كده لان الاخره بتدي ما بتاخدش انت لو ركزت لاخرتك هتاخدي كل حاجه وانت هتاخد كل حاجه فاللهم نعيم من النعيم المنسي اسال الله سبحانه وتعالى ان يجبرنا بهذا وينعش ارواحنا بهذا طيب الله ذكركم ويسر الله اموركم ومن علي عليكم بحسن خلق وحسن ختام قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم